اوكي
الليلة حبيبي الليلة ليلة عمرنا الليلة دي أجمل ليلة في حياتي أنا الليلة حبيبي الليلة ليلة عمرنا الليلة دي أجمل ليلة في حياتي يلا عايز تحس بفرحتي خليك مكاني هعيش مع اللي حلمت بيه مش حد تاني والليلة حبيبي الليلة ليلة عمرنا الليلة دي أجمل ليلة في حياتي أنا الليلة حبيبي الليلة ليلة عمرنا الليلة دي أجمل ليلة في حياتي يلا حسين الليلة حبيبي الليلة ليلة عمرنا الليلة دي أجمل ليلة في حياتي أنا الليلة حبيبي الليلة ليلة عمرنا الليلة دي أجمل ليلة في حياتي كل مع بعض يلا والليلة حبيبي الليل ليلة عمرنا الليلة دي أجمل ليلة في حياتي أنا الليلة حبيبي الليل ليلة عمرنا الليلة دي أجمل ليلة في حياتي أنا شكراً
اولا وحشتوني جدا جدا من زمان قوي مساء الخير عليكم بيسعدني وبيشرفني وجودي معاكم النهارده هنا في الكويت البلد الشقيق وانا كمان والله وبشكر منظمي الحفل بشكر كل من ساهم ان انا اجي هنا طبعا شركتي شركه روتانا وتلفزيون الكويت وكل من ساهم في وجودي هنا معاكم واتمنى ان شاء الله نقضي مع بعض وقت حلو وسهره جميله وانتوا جاهزين ها امال قالوا لنا برد ومش برد ده بلد زي الفل مفيش
يلا بقى يلا هنعمل حاجات بقى كتير هنشوف بقى نبتدي من زمان شويه يلا يا احمد لا ثانية نسيت حاجة نسيت حاجة أنا ابني بيتفرج عليا في لندن فأنا عبد الله أنت شايفني دلوقتي الأغنية دي أصل ليه هو وبنتي كنزي ف وجانا طبعا بس يلا والله ما كان على بالي يا
والله ما كان على بالي يا
والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا قمري قمري دول ولعيني قلبي بيسألني عليك أتاريني بفكر فيك آه قمري دول ولعيني قلبي بيسألني عليك أتاريني بفكر فيك عمرين طول ولع عينك قلبي بيسألني عنك أدريني بفكر فيك معقولة أكون حبيت قمرين طول ولع عينك قلبي بيسألني عنك أدريني بفكر فيك معقولة أكون حبيت والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي هواك، والله ما كان على بالي يلا يا قلبي يا انا من حبه يا انا يا شوق امانه كل الليالي غرام آه يا عمري يا كل عمري سلمت أمري وعليه قالت لي كلام والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان كل مع بعض اللي هناك فك طال انشغالي وياك يا غالي وانا ايه قراري خلاني ادوب في هواك ايش معنى انت حبيتك انت ازاي وامتى شغلت روحي معاك والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا قمر نجوم ولعني قلبي بيسألني عليك قتلني بفكر فيك قمرين قمرين دول ولعين قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك قمرين دول ولعينك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك معقولة أكون حبيت والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا والله والله والله ما كان على بالي يا هوا والله ما كان على بالي يا هوا
شكرا هتجيبوا لنا ميه بقى وحاجات كده جت ساعه ها لا انت هتجيب لي من هنا ها طيب حاضر. وانا كمان والله شكرا قوي طيب بص بقى هن ده انتوا اللي عاملين كل حاجه لحد دلوقتي لسه بدري عليا اما اتقال لي كده طيب هنعمل اغنيه طب بس مفيش ميه ولا ايه ايه حكايه طب فلوس هنا ولا ايه يلا هدفع والله اتفضل يلا علي بقى شويه
عندي سؤال وجاوبني عليه انت بتعمل في انا ايه احساس عمري ما حسيت بيه غير وانا وياك عنك تحلم عيني واقول انا مش قد عيونك دول هو في كده لا مش معقول احترت معاك يرضيك خطفت قلبي وانا انا هنا دقت فيك بنظرة حنينة نفسي تبقى جنبي يوم المنى اللي بحلم بيه يرضيك خطفت قلبي وانا هنا دقت فيك بنظرة حنينة نفسي تبقى جنبي يوم المنى اللي بحلم يلا الأشواق لو ليها حدود أنا شوقي ليك دايما موجود ده أنا قلبي بحبك موعود على طول يناديك القمر اللي الناس شايفاه أجمل حاجة في دنيتنا صدقني جمالك عداه آه يا روحي عليك يرضيك خطفت قلبي وانا أنا هنا دق فيك بنظرة حنينة نفسي تبقى جنبي يوم المنى اللي بحلم بيه يرضيك خطفت قلبي وانا أنا هنا دق فيك بنظرة حنينة نفسي تبقى جنبي يوم المنى اللي بحلم يلا hey! نفسي فيك بنظرة حنينة نفسي تبقى جنبي يوم المنى اللي بحلم بيه بيك خطفت قلبي ولا أنا هنا دقت فيك بنظرة حنينة نفسي تبقى جنبي يوم المنى اللي بحلم نفسي تبقى جنبي يوم المنى اللي بحلم بيه شكرا
شكرا طيب. اه هات هات ما احنا مش على مش على الهوا هوا وميه بقى شكرا ايه يا حبيبي حبيبي الله يخليك الله يخليك طيب بصوا بقى عشان احنا انا عموما في شغلي كله ما برتبش حاجه يعني اللي بطلع طيب يبقى المقسومه الثانيه انا أنا- عايزين نعمل حاجات ترقص كده شويه عندك دي ولا نقولها احنا لا عندك هقولها بعدين يلا خش بقى كده جاهزين يلا
ايوه ما فيش منك تخيل مهما هقول عنك قليل كل نهار في نهاية قليل الا ليل نهار اه ايوه ما فيش قلب الا قلبك ايوه ما فيش حب الا عندك يا اللي حبك خلى قلبي بين ايديك يحتر اه ايوه ما فيش منك تخيل مهما هقول عنك قليل كل نهار في نهاية قليل الا ليل نهار اه ايوه ما فيش قلب الا قلبك ايوه ما فيش حب الا عندك يا اللي حبك خلى قلبي بين ايديك يحت... يلا Hey! آه، تاني. عيني عليك قلبك حنين اجي عنيك على طول تبين ده انت عليك احساس يجنن هو ده الاحساس اه لسه بتسألني بحبك مع انك عارف هقولك هم حاجة وانت حاجة انت غير الناس آه ايوه مفيش منك تخيل مهما هقول عنك قليل كل نهار في نهاية قليل الا ليل القمر آه شكرا ايوه مفيش منك مهما هقول عنك كل نهار في نهايته ليل إلا ليل نهار أيوة مفيش منك مهما هقول عنك كل نهار في نهايته ليل إلا ليل نهار آه أيوة مفيش قلب إلا قلبك أيوة مفيش حب إلا عندك يا اللي حبك خلى قلبي من إيديك يحتار آه أيوة مفيش منك
حلو هقول حاضر طيب يلا نعملهم بقى مع بعض. ايه السرعه دي طب نعمل المجموعه بتاعتهم ما هو في سقف كتير اصلا جاهزين ولا لسه الجيتار في حاجه مش مسموع علوا اصلا يلا
والعالم الله قد ايه قلبي وروحي دابوا فيه العالم الله قد ايه قلبي وروحي دابوا فيه ده اللي عيونه دوبوني والله الله الله الله الله الله الله من بيا العالم الله ده اللي عيونه دوبوني والله الله الله الله الله من ليبيا يا اللي هناك يلا والله ودبت فيه وخدتني بحور عينيه سلمت القلب ليه من غير ازاي وليه والله ودبت فيه وخدتني بحور عينيه سلمت القلب ليه من غير ازاي وليه دلع عيون دوبوني والله الله الله الله الله الله الله اللي بيا العالم الله دلع عيون دوبوني والله الله الله الله الله من اللي بيا العالم الله يلا لو عشقان كلام تاني كلام ما اقدرش يا قلبي عليه لو عشقان كلام تاني كلام ما اقدرش يا قلبي عليه حلمي يا قلبي وعشناه لو حتى قالت لك اه دايبه بحب وعشقان اسأل تاني لو عشقان كلام تاني كلام ما اقدرش يا قلبي عليه لو عشقان كلام تاني كلام ما اقدرش يا قلبي عليه حلمي يا قلبي وعشناه لو حتى قلب لك ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي يلا قلبك نداني وقلبي تحبني الله عليك الله طب نسمع قلبك نداني وقلبي تحبني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي ليل نهاري تعال حبيبي لا ملام يا حبيبي خدني ليك ليل نهاري تعال حبيب قلبي يا ما حبيبي خاف عليك ليل نهاري تعال حبيبي لا ملام يا حبيبي خدني ليك ليل نهاري تعال حبيبي قلبي يا حبيبي اسمع بقى اسمع بقى ايه الايقاع الحلو ده النهارده ايه الحكايه ده دي صعبه بجد ايه ده لا ده حلو قوي طب اهي هحكي لك إيه؟ خلاص ما انت شايف من غير ما اقول اكيد انت عارف كلام كتير انا نفسي اقوله كلام كتير يا ريتك تقوله جنبك حياتي دي اجمل حياه اقلب نهاري تعال حبيبي لا ملام يا حبيبي خدني ليك دلع عيونه دوبوني والله الله الله الله الله الله الله من ايديا يعلم الله دلع عيونه دوبوني والله آه آه آه بيلعب خيلوه جدع تامر
ده اللي عيونه دوبوني والله الله الله الله الله الله الله من اللي بيا يعلى الله الله ده اللي عيونه دوبوني والله آه من اللي بيا يعلى الله شكرا ادي عولنا لا لسه ما عملناش حاجه طيب هنلعب هنلعبها بس استنى عليا شويه هقول لك بعد بقى عنده زهايمر ولا ايه بقيت ناسي الاغاني في اغنيه اغاني كتيره هت- هتعرق ها اي حاجه انا انا سايبك للعوزه طيب
سبت فراغ كبير آه سبت فراغ كبير سبت فراغ كبير عندي والله حبيبي حبيبي وانت هناك بعيد مش بعيد عني حبيبي قولي ازاي اعيش آه آه ذكريات كتير بتقابلني معاك يوماتي بتفكرني بيك وبسنين حلوة في حياتي قولي ازاي أعيش آه آه آه آه آه ناوي تعاتب عاتب مم، ناوي تعاتب عاتب من غير أي خصام وإذا كان عندك كلمة آه إذا كان عندك كلمة لا ده انا عندي كلام
ما احنا بنقعد نقول كده براحتنا مالناش حاجه مش احنا على الهوا اه تدننننننن. آه.
وهي مرة وعدت
ما انا بفتكر معاكم الاغاني كده
وهي توبة وهي توبة دي توبة توبة آه وهي توبة توبة توبة توبة وهي مرة وعدت وخلاص حبينا بصدق وإخلاص وهي مرة وعدت وخلاص
انا بقى ايه اللي جاي دلوقتي هنشوف ال- احنا كده ما بنقول اي حاجه نبقى التفاؤل الاغنيه هاوس هاوس ميوزك انا طبعا انا قديم من زمان قوي من ايام ال- المقسوم لما اخترعناه وصلنا لحاجات تكنو وحاجات فعملوا لنا house فمشينا مع ال house ال house بقى دي اغاني رياضيه عارفين يعني إيه رياضيه sport ها sports كده و... فانا عارف هنا انه اللياقه حلوه فبنبتدي كده يلا
ده اللي
تعبتم سؤال بس عشان احنا تعبتم بجد طيب وراكم حاجة ولا أنا يلا. اه يلا ثانية واحدة
نمرة خمسة
تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى بكون وياك تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى بكون وياك تملي حبيبي بشتاق لك تملي عينيا تندهلك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي حبيبي بشتاق لك تملي عينيا تندهلك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي معاك معك قلبي معك روحي يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب آه يا عمري الجاي والحاضر يا أحلى نصيب تملي معاك معك قلبي معك عمري يا أغلى حبيب يا أغلى حبيب ومهما تكون بعيد عني لقلبي قريب آه يا عمري بكون يا حبيبي يا حبيبي بكون يا حبيبي محتاجك انا محتاج لك
شكرا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا. درن درن درن درن درن درن درن درن. تن تن تن تن.
على طول
راجعين نعشق ونتوب ونعيش مع بعض حياتنا راجعين ما يفتش هون من شوقنا ومن حكاياتنا راجعين نعشق ونتوب ونعيش مع بعض حياتنا راجعين ما يفتش هروب من شوقنا ومن يلا وتعالى تعالى تعالى يا حبيبي العمر تعالى وتعالى تعالى تعالى يا حبيبي العمر تعالى كل اللي انا عشته في بعدك من عمري ده مش كل مع بعض بس ما بلاش نتكلم في الماضي الماضي ده كان كله جراح وما دمت بحبك انا راضي هندور ليه على سلاح ما بلاش نتكلم في الماضي الماضي ده كان كله جراح وما دمت بحبك انا راضي هندور ليه على شراح يا قلقت ملك انا قلبي ملك يا قلقت ملك انا قلبي ملك بعيونك اه كل الاح يلا الماضي انتهى لما عرفتها وعرفت انها حبتني اكيد حسيت وقتها اني بحبها وابتدى حبها جوايا يزيد يا قلقت ملك انا قلبي ملك يا قلقت ملك انا قلبي ملك يا قلقت ملك انا قلبي ملك بعيونك آه كل الأحلام ما بلاش نتكلم في الماضي الماضي ده كان كله جراح وما دمت بحبك أنا راضي هندور لي على اللي بعده يلا آه، ما تخافيش انا مش ناسيكي ما تخافيش لو من نداني مش هعيش من غير عينيكي مش هعيش مع حب تاني تاني ما تخافيش انا مش ناسيكي ما تخافيش لو من مداني مش هعيش مثل عينيكي مش هعيش مع حب يلا بس. مهما اشوف في الكون ملايكة مش هكون غير بس ليكي مستحيل انا توه في سكة فيها في الاخر عينيكي فقدري وما مكتوبي انتي وعشقي وما حبوبي انتي فقدري وما مكتوبي انتي وعشقي ومحبوب بقيمتي ما تخافيش انا مش ناسيكي ما تخافيش لو من مداري مش هعيش من غير عينيكي مش هعيش مع اللي بعده شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر ما اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما عيني هيغرق شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر ما اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما عيني كل مع بعض يلا ياللي انت بعدك يبعدنا عن اي شيء رح يساعدنا ياللي انت بعدك يبعدنا عن اي شيء رح يساعدنا صبرنا عليك بس مسيرك رح في كل ما توعدنا شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر ما اشتقنا وياك بفكر بحر الشوق مهما عيني اللي بعد اخر حاجه لا لا لا لا لا لا. من كام سنة وأنا ميال ميال وفي حبك أنا مشغول البال من كام سنة وأنا ميال ميال وفي حبك أنا مشغول البال لا بتتكلمي ولا بتسلمي لا بتتكلمي ولا بتسلمي كل يومين بلاقيكي حتى وده انا ميال يلا وصلت فوق فوق السحاب ورسمت عينك نجماية ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ورجعت بالحب يلا لا بتتكلمي ولا بتسلمي لا بتتكلمي ولا بتسلمي ليه كل يومين بلاقيكي بحال طب ده انا ميال اسمع من كام سنة وانا وفي حبك انا من كام سنة وانا طب اللي هناك ما بسمعك ثانية واحدة اللي هناك خالص من كام سنة وأنا وفي حبك أنا من كام سنة وأنا وفي حبك أنا مشغول البال لا بتتكلمي ولا بتسلمي لا بتتكلمي
انا ده انا ميال ده انا ده انا ده انا ده انا ميال آه
شكرا طيب فين؟ اه وانا والله طب بص عشان ما اعطلكوش هم هم اغنيتين عشان اللي عايز يمشي هم اغنيتين الاغنيه الاولى حاضر ما هو هنعمل طب آه، هما الاثنين اللي هي واحده دي لو الح- هي بتنزل كده ما عملناش بروفات اللي هي ايه آه، افتكر بس لا آه دوام الحال امبارح صح كده كنت بقول لو افترقنا تكون حياتي دي نهايتها والنهارده بقيت بقول مش عايز حد قدامي يجيب سيرتها معقول انا معقول انا اشوف حياتي تبتدي بعد نهايتها دوام الحال من المحال كلام كتير اتقال ولما عشت لقيته سهل يكون حقيقة مش خيال يلا كله بقى اديها هاي